الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم أما بعد فقد وقفنا عند الباب السادس والثلاثين من اختلاف الحديث الإمام الشافعي رحمه الله باب صلاة المنفرد ال- طبعا ال- ال- المسألة الفقهية معاكم صحيح؟ القاعدة القاعدة معانا يا شيخنا آه معانا.
طيب يعني آه، خليها بقى ان شاء الله المجلس القادم بس عايز تقروها الاول و- وتحش عليها شويه كلام كده حلوين منك من الفروع على هذه القاعده وعايز تحط كم مثال من الواقع اللي موجود آه، سواء كان من عاديات القوم او سواء كان آه، يعني دردش دردش شويه مع نفسك كده وخرج وشوف الفهم قبل ان نتحاور فيها آه، صلاه المنفرد آه، هديك ملخصها ابتداء ودي ممن آه، يعني هقول آه، آه، انفرد بقى الشافعي رحمه الله ورد كلامه ابن ملقن رحمه الله آه، آسف ابن القيم رحمه الله وكيف تعامل الإمام الشافعي آه، مع جلالة قدره وهذا الكلام وهذه المسألة أظن رقم اثنين أو الثالثة اللي قبلتنا آه، رحمه الله آه، ربما النص لم يبلغه أو ربما بلغه بقول من وجه ضعيف إلى آخره آه الآن بسأل إخواني الفضلاء أو واحد من إخواني بقول له حكم صلاة المنفرد خلف الصف هيبقى انفرد آه لمجرد إن هو عاوز ينفرد لوحده يعني هنقول بغير عذر الصف أمامه صف فاضي وهو شايف بمزاجه انه يقف منفرد خلف الصف ادي مساله او ان الصف تم واراد ان ياخذ واحدا من الصف الاول فامتنع الماخوذ لا آه، آه، ان يرجع له ذلك حقه تمام ودي لها صور ولها آه، آه، فقه يبقى ال- ال- ال- المنفرد خلف الصف بإرادته أو بدون إرادته ماذا يفعل وعندنا حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف ويدور الحوار الطويل بين الله هنا نهية ولا نافية هيبقى صلاة كاملة ولا صلاة ناقصة ولا هتبقى صلاة باطلة ولا ايش يكون آه، داره حول آه، آه، حول آه، هذا الكلام في اعتبار الصلاة أو عدم اعتبار الصلاة ودخلنا في نزاع آه، لكن أستطيع هل يستطيع أن نقول أو أن أحتج بأن صلاة الإمام منفرد بعيدة طيب أقول النبي صلى الله عليه وسلم أقام بأنس والمرأة خلفهما يبقى صلى النبي وخلفه أنس يبقى ادي واحد وراه واحد يقول لك ده صلاة خلف الصف منفردا انتبه وشوف ايه وجهة نظرك في هذا التخريج طيب وصلاة المرأة خلف أنس يبقى رسول أنس المرأة تمام المرأة صلت منفردة خلف الصف ولا فرق بين المرأة والرجل في بناء الحكم الشرعي أو في أصل الحكم الشرعي الدردشة دي إيه رأيكم فيها؟
تمام شيخنا حضرتك معايا سامعني؟
اه شيخنا نعم حضرتك دكتور نعم اه اه ده تصور معروف ده الامام قال وح- وح- ودي ودي حجيته تمام لكن الامور اللي دردش فيها الامام دي فيها نصوص يبقى بالضبط.
اقيموا الصف الاول ثم الذي يليه ثم الذي يليه لاخره استقيموا اعتدلوا استووا سدوا الفرج تم الاول الصف ثم جاء صبري وصلى خلف الامام وجد الإما- وجد الصف آه، آه، مكتملا يصلي وحده خلف الصف وإن انتهت صلاته فهو صف لأن هو في الحالة دي هذه أنشأ صفا فهو صف كمل الصف على هذا أهلا ومرحبا لم يكتمل فهو صف أو حكم الصف خلف الإمام والمرأة يبقى الصبيان خلف الصف أو خلف الكبار أولنها ثم النساء بعده يبقى التسلسل ده بشرع ولا باستنباط؟
صورة شرعية احسنت صوره شرعيه وده اللي رد بيه ابن القيم هذا التصور بانه قياس مقابل نصوص وردت في الباب لا يجوز يبقى التسلسل ده بموجب نص شرعي الش- كله ملزم به والا بناء عليه يبقى انا هجيب المراه مساويه للرجل في الصف يتكلم بهذا الكلام ما دون هتكلم بهذا الكلام يبقى ممكن نخش في تصور بعض المعتمين المعاصرين المانع ونقول لك يلا المرأة مع الرجل وتصلي جنبه يلا ما في مشكلة هيصة محرم غير محرم ما في مشكلة طبعا ده كلام غير منضبط فننظر ماذا قال الإمام رحمه الله الربيع قال أخبرنا الشافعية أخبرنا سفيان بن عيينة عن حسين حسين بن عبد الرحمن هنا أظنه قال أظن عن هلال ابن يساف قال أخذ بيد زياد ابن أبي الجعد فوقف بي على شيخ بالرقة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له وابص ابن معبد فقال أخبر أخبرني هذا الشيخ أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد صلاته ال- عبد الرحمن حسين بن عبد الرحمن طبعا ده من رجال الستة معروف هلال ابن يسار ده الأشجعي كوفي ده من الثقات قال أخذ بيدي زياد ابن أبي الجعد ركز بقى معي هنا يبقى الأثر أو الخبر هذا هيكون مروي من آه، من طريق آخر عن هلال ابن يساف عن عمرو ابن راشد عن وابصة ومروي من إسناد آخر شعب عن عمرو ابن مرة عن هلال ابن يساف عن عمرو ابن راشد عن وابصة والثوري عن منصور ابن المعتمر هنا عن هلال عن زياد عن وابصة كإسناد الشافعي واللي عندك في الحج أسفل 172 نقل عن آه، بسم الله عن ابن حبان قال سمع هذا الخبر هلال ابن يساف عن عمرو بن راشد عن وبص بن معبد وسمعه من زياد عن ابن أبي الجعد عن وبص والطريقان جميعا محفوظان عشان ما تقولش الإسناد مضطرب إلى آخره وأكد هذا في الرجال يبقى هلال ابن يساف زياد ابن أبي الجعد عمرو ابن راشد الثلاثة عن وابصة لا يضر أن يكون هلال على رواية هنا إسناد صحيح طبعا كما ترى إسناد الشافعي هلال ابن يساف قال أخذ بيدي زياد ابن أبي الجعد فوقف بي على شيخ برقة من أصحاب رسول الله يبقى هنا هلال أخذ عن وبصة مع زياد ولا لا امم رحتوا فين حبايبي
ما حضرتك شيخنا معلش مركزين معايا ولا لا مع حضرتك يا دكتور اه ان شاء الله اه يبقى هنا الهلال قال ان زياد اخذ بيدي وراح دخلنا على شيخ آه، ب- آه، رقي اسمه آه، آه، آه، وابصة ابن معبد يبقى هلال وزيد صار في ايه في منزلة واحدة شيخهم وابصة يبقى هلال نعم.
روى عن وابصة هلال بنزول اخذ عن زياد عن وابصة ما بقاش علة هلال اخذ عن عمرو ابن راشد عن وابصة تمام آه، يبقى في هذه الحالة هلال وزياد وعمرو ثلاثتهم رووا عن وابصة معنى ان تأتي مرويات واخذ ده هلال بنزول من طريق الاثنين هم زياد وعمرو ابن راشد لا يعد علة في الاسناد وده اللي قضى به ابن حبان آه، طبعا دي ملخص الموضوع حتى آه، لا تقول انه معلول ووابصة اللي هو ابن معبد آه، اللي هو الصحابي المعروف ان الرسول صلى الله عليه وسلم راى رجلا يصلي خلف الصف وحده فامره ان يعيد الصلاه هل رآه وحده وفي الصف فرجة هل رآه وحده وليس في الصف فرجة سؤالات أو تصورات بمعنى أصح قال الشافعي رحمة الله عليه وقد سمعت من أهل العلم بالحديث من يذكر أن بعض المحدثين يدخل بين هلال بن يساف ووابص فيه رجلا ركز بقى اهو وجه إعلال ومنهم من يرويه عن هلال عن وابصة سمعه منه كده ال- ال- أشار إلى آه، الوجوه اللي اللي بعض ظنها علة الإسناد صحيح كما ترى ومرة آه، آه، وبصة وزياد وعمرو آه، آسف هلال وزياد وبصة و- وعمرو عن وبصة ومرة هلال ابن يساف أخذه عن زياد عن وبصة ومرة عن عمرو ابن راشد عن وبصة قال وسمعت بعض أهل العلم منهم كأنه يهين بما وصفت الإمام عرض العرض هذا لما بلغه وبعدين بيقول كأنه يهينه بما وصف وكأنه يقول لا وهم الإسناد كما ترى جاء صحيح وعايز يقول لك إن هلال ابن يساف أخذه مع زياد آه، آه، من وابصة فلا وجه للإعلال أو توهينه قال وسمعت من يروي بإسناد حسن أن أبا بكر ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ركع دون الصف فقال له النبي عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد استشكل به الإمام قال بإسناد حسن فاداني إفادة بأنه في صحيح وحسن وضعيف صح ولا لا وهو نعم.
كما قال في زوبعة قديمة كده حصلت آه، آه، آه، والحمد لله لم تدم لانه آه، ل- لما تجد كده واحد كده يبقى له مزاج انه ياتي كده ببعض الغرائب خاصة اللي بيقرأ مع نفسه by self دي تبقى مصيبته كبيرة يقوم يقول لك مفيش حاجة اسمها حسن ده هو الصحيح والضعيف وبس و- وبدأ يخش في لغط إلى آخر هذا الكلام ونسي تاريخ الأمة من أهل الأثر عندما يعتبرون هذا الحسن وهذا الصحيح وهذا الضعيف من ال- الميدان الذي فيه الأئمة رحمه الله تعالى الذين قعدوا وأصلوا والذين قالوا وأفتوا والذين نقلوا الفقه ونقلوا الخبر إلى آخره وحكموا على الراوي بالحافظ الثقة المتقن وبالصدوق إلى آخره أو أعلوه مع اعتبار خبره ومن هنا كانت بعض الصلاحيات التي نراها من طريق ابن حجر أو الذهبية أو العلائية أو العراقية أو ابن ملقن وغير هؤلاء من أئمة آه، التحقيق من المتأخرين يعني آه، بنقول دائما آه، كن على آه، أو عليك بالعتيق وكن على طريق من سلف ولا تخترع علما ولا تشوش أفهام الآخرين ويبقى لك مزاج ولك لذة بأنك تأتي بالشوزيات المنقولة أو المذكورة وتدندن بها وتبلبل الأفكار فتزيد الطين بلة كما كما نرى فهنا آه الصحيح والحسن والضعيف والإمام أعمل كل هذا في ثناء كلامه وقد رأينا الإسناد الحسن عند البخاري وأين الإسناد ال- الصحيح على شرطهما ورأينا الحسن المنفرد والحسن آه، آه، آه، ب- آه، وعند المسلم يحسن بما في- آه، يصحح على شرط مسلم ويحسن بالمتابعة إلى آخره من الرجال كصدوق يخطئ، صدوق له أوهام صدوق سائل حفظ ولماذا خرج له البخاري وماذا خرج له مسلم وكم خرج له من الرواية إلى آخر هذه الضوابط التي شبعنا منها آه، في ال- آه، الحديث المصطلح آه، الحديثي وفي الناحية العملية أثناء دراسة اللوحات التي عرضناها وهذا الفقه المقارن الذي ندرسه قال الإمام فكأنه أحب له الدخول في الصف ولم ير عليه العجلة بالركوع حتى يلحق بالصف ولم يأمره بالإعادة ده حجة الإمام انه كأن بيقول فأمره أن يعيد بالصف ركز بقى أن يعيد الصلاة طيب قال ده صلى وحده خلف الصف هو وجاء يجري وهو موطى عشان يلحق الإمام قال ده ذاك الله حرصا ولا تعد ولم يأمره بالإعادة إذا مشى صلاته قال ولا تعد طيب آه، قال بل فيه دلالة على أنه رأى ركوعه منفردا مجزئا عنه ها ركز بقى معي في السؤال هذا نعم وهذا آه، آه، آه، سؤال وتوجيه جيد لكن نورد هل هذا على الاضطراد أم على الاضطرار
الاضطرار ها
الاضطرار
مين كان يقول السؤال واضح ولا في غموض
قولوا تاني يا دكتور معلش بقول الآن الإمام بيقول إن هو آه، آه، لم يأمره بالإعادة كأنه يعكر صفوة استدلال المستدل بالرواية التي ذكرها الشافعي في مطلع الباب تمام؟
نعم طيب نعم.
ده قال إيه بقى بل بل دي يعني تثبت على التأكيد ما بعدها وتقلل من شأن ما قبلها صحيح نعم.
ولا أنا مخطئ؟
نعم ح- حرف نعم.
اضراب صحيح.
حرف اضراب أحسنت. ف- فيقول هنا بل فيه دلالة على أنه رأى ركوع منفردا مجزئا عنه جميل نعم لكن آه، ده هيكون على الدوام أم يكون على الاضطرار مع وجه من العتاب
ايوه على الاضطرار يا دكتور ها ما ما يبقاش اضطرار مع وجه من العتاب حلو ما بس ما بقاش اضطرار لا لا اضطرار الاضطرار آه، بس الاضطرار احسنت بالضبط نعم.
ولذلك هنا يبقى جاز أن نوجه كلام الإمام على أنه عند الحاجة إليه وهو خلاف الأولى يبقى الكلام ده نعم.
نقبله كده ولا لا نعم نعم يبقى يبقى كده مقبول جميل يبقى كده بنقول رحم الله الامام الشافعي جميل ما يتاخد اه الاذان اذن
وشوف يا دكتور زادك الله حرصا ولا تعد ديت يعني يعني يعني هو ركع مع امكانيه او مع وجود مكان في الصف الاول اه ده يعني, خلي يعني بالك هو خلي بالك آه.
كمان هو جاي يجري ايوه ما نعم عرفتش تعملها تمام انتبه ايه يعني هو جاي يجري جاي آه.
يجري وعمال تحت تحت عشان يلحق فبقول له ده آه.
ليه؟ لما ده بدل ما انت تيجي تيجي تعالى على مهل ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا فأتم وانت ليه تجري فأصبح آه، ال- هنا بقى ناخد فقه آه، آه، آه، آه، نفرق بين الاضطرار وبين الايه وبين نعم.
الاضطرار الاضطرار بين عموم حكم وبين خصوص وبين خصوص حكم آه، يضطر ان اقف على آه، عند هذه الجزئيه ونكمل الحديث ان شاء الله في المجلس القادم وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله